صدر روح الروحاني اقرأ وارتقب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وخير من اصطفى نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقرأ وارتقي ما زلنا بفضل الله تعالى في سورة, الف... في سورة البقرة من الآية 124 إلى الآية 126 ده ورد اليوم من الآية 124 إلى الآية 126 من أول ربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات معي ضيفين في الاستوديو معي الشيخ محمود الجندي أهلا بك الشيخ محمود مرحبا بك منور اتفضل بك الضيف الثاني هو الشيخ عبد الرحمن الدهمة صح كده يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيكم آه، من لم يستطع قراءة الورد معنا من سورة البقرة فليقرأ معنا من جزء عام هنقرأ بقى بالمصحف المعلم كما عودناكم افتحوا المصحف الورد تاني مرة ثانية طب صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك من الآية 124 إلى الآية 126 من سورة البقرة نبدأ جاهزين ماشي.
وانتوا برضه رددوا معانا إن شاء الله بشيء الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير بارك الله في ضيفي الكريمين الشيخ محمود والشيخ عبد الرحمن وفيكم أيضا مشاهدينا الكرام نبدأ بقى التعليق على الأخطاء الشائعة اللي بنسمعها من بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن بعد ما صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وإذ ابتلى آه الباء هنا مقلقلة صح؟ يبقى أقول إيه؟ وإذ اب- ما ينفعش أقول وإذ ابتلى كده أنا عملت إيه؟ كده مفيش قلقله خالص لابد من وجود القلقله طب ليه القلقله عشان يخرج الحرف لو انا ما عملتش قراءه هيبقى ايه واذ ابتلى ما سمعتش مني باء لكن واذ ب- ايوه طلعت الباء واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات خدوا بالكم التشكيل هنا خطر جدا لو قلت واذ ابتلى ابراهيم ربه نعوذ بالله ان نقول هذا يبقى كده الذي ابتلى هو سيدنا إبراهيم والمبتلى أعزنا الله وإياكم من أن نقول هذا هو الله لكن إيه المعنى يختل يبقى ناخد بالنا وإذ ابتلى إبراهيم لأن إبراهيم هنا إيه مفعول به والفاعل هو الله خلاص وإذ ابتلى إبراهيم خدوا بالكم إبراهيم علينا في رأس حاء مقلوبة كده بين الهاء والإيه والميم والميم دي ياء منطوقة نطقا صحيحا تمام لكن في بعض القراءات إبراهام لكن عندنا إبراهيم يبقى لابد من بيان الإيه الياء وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات خدوا بالكم في الصلاة هنا ما ينفعش أقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كده أنا عملت إيه أسقطت الصلة بقت إيه ربه بكلمات هي إيه ربه بكلمات بس ما نزودهاش قوي بقى ما ينفعش أقول إيه ربه بكلمات راح فين يا شيخ ما ينفعش لا تزد ولا تنقص من إيه من زمن المد الإيه الطبيعي فأتم أدي ميم مشددة هن أدي نون مشددة النون المشددة طب لو وقفت عليها آه إذا وقفت على النون المشددة والميم المشددة تقف عليها بزمن الغنة كما تصلها بالضبط يبقى أنا الميم هنا هتتساوى مع النون في الوقف آه أقول إيه فأتمهن نفس الزمن في ناس بتنقص من زمن النون المشددة اللي بقوف عليها لا هو نفس الزمن بالضبط يبقى زمانها في الوقف هو زمانها في الايه في الوسط سواء كانت ميم مشددة او نون ايه وده خاص بالميم والنون فقط لكن اي حكم تاني عندي ما فيهوش الغنة الزائدة عند الوقف عند الفصل يعني مثلا عندي اخفاء حرف كلمة يعني آه، حرف الإخفاء النون في كلمة مثلا والحرف المخفى فيه في كلمة أخرى لا تقف بغنة تقف بإسكان الحرف لكن الوحيد اللي نقف عليه كده هو إيه الميم والنون في حال تجيب قال ما تنفعش خالص قال دي هي أصلا إيه قال أيوة كده ورقة آه، قال إني برضه نون مشددة هي تاخد نفس الزمن يبقى أي نون مشددة طب نخلي تعليقنا النهاردة كده على موضوع النون والميم يعني في القراءة آه، خدوا بالكم أي نون عليها شدة أو ميم عليها شدة هنزود زمن الغنة هنبين فيها زمن الغنة بتاعنا خلاص قال إني جاعلك للناس إماما كويس ما في حد بيغلط كتير قوي في المنطقة ديت قال ومن أيوة اللي جاية دي بقى هي اللي فيها المشكلة عندي مشددات ورا بعضيها ذرية عندي راء مشددة بالكسر تبقى إيه ذرية مرققة أحسنت آه لكن كتير من الناس يقول لك إيه قال ومن ذريتي ذرية يا عم الشيخ ينفع بالله عليك دي تتناسب مع القرآن لكن هي إيه ذري ذرية أيوة في حاجة تانية خطأ تاني اللي هو إيه مش تفخيم الراء بقى الاختلاس من زمن المشدد لأن في ثقل المشدد ده ثقيل أو يقول إيه ذريتي أنا عملت كده إيه خففت الياء أو ذريتي خففت الاثنين خد بالك التخفيف معناه إيه معناه إسقاط حرف من القرآن يعني لو قلت ذريتي يبقى أنا أسقطت ياء ذريتي يبقى أسقطت راء خد بالك التخفيف ما ينفعش لابد من بين الحرفين مشدد يعني إيه يعني ساكن ومتحرك ما ينفعش إن أنا أجيب ساكن لوحده ما ينفعش أجيب متحرك لوحده وأسقط الساكن قال لا ينال عهدي الظالمين اللي هي هنا طب عند الوقف أقف عليها بإيه أقول عهدي طب عند الوصل سقطت الياء التقاء ساكنين تخلص من التقاء ساكنين بإسقاط حرف المد أقول إيه عهدي ضو واللام عندي همزة الوصل لا تنطق واللام عندي لام قمرية لام شمسية مدغمة لا تنطق يبقى أنا بنتقل منين بنتقل من الدال المكسورة عهدي إلى الإيه إلى الظاء الساكنة أو المشدد أقول إيه عهدي الظاء خد بالك اوعى تقول عهدية الظالمين لأن دي إيه موجودة في قراءة تانية يبقى ال- عند الوقف أقول إيه قا- آه، يبقى نقول قال لا ينال عهدي وعند الوصل قال لا ينال عهد الظالمين أيوة الظاء بقى ما تطلعش لسانك فيه احنا قلنا قبل كده مفيش طلوع لسان بره ما قلتش عهد الظالمين عهد ال- ليه تطلع لسانك خلي لسانك يلامس أطراف الثنايا من الداخل وما تطلعش نفس ما قولش عهد الظ- عهد الظالمين مفيش هوا بيطلع لأن الظاء حرف إيه مجهور مقطوع النفس تماما انتوا معايا ولا مش معايا معاك شوية.
طيب الحمد لله آه وإذ جعلنا خد بالك الذال هنا مهم قوي بيان إيه الرخاء بتاعتها وإذ جاء وإذ جاء اسمع الخطأ ده وإذا جاء أو وإذ جاء انت عملت ادغام كده كمان خد بالك لابد من بيان الذال وفصل الذال عن الجيم واذ جعلنا خد بالك من الخطا الثاني جعلنا ايه جعلنا دي أضغى من نون اه ادغم اللام واحنا عندنا آه، الامام الجمزوري يقول واظهرنا لام فعل مطلقه صح يعني اللام هنا مطلقه مطلقه الايه الاظهار الا في بعض المواضع اللي هي شاذه عن القاعده وده مش مجال كلامنا لكن دي من ضمن الكلمات اه قال في نحو قل نعم وقلنا جعلنا الاثنين على وزن واحد خلاص فناخد بالنا يبقى اقول ايه جعلنا مش جعلنا يبقى اللام ما طلعتش خالص عملت ادغام للام في النون وشددت النون وإذ جعلنا البيت مثابة لل قربت خلاص اهو وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس نون مشددة حن... لابد نغنها زي ما نغنى للناس وأمنا واتخذوا آه التنوين راح فين أضغم في الواو بقت الواو مغنى أقول إيه أمنا و أمنا و واتخذوا شو اتخذوا ليه كده ده الخاء عندي مك- ضعيفة مكسورة واتخي ليه أقول واتخذوا والخاء هنا لا تفخم تفخيم عالي ليه لأنها مكسورة طب ناخد اتصال معانا ونكمل بعد كده إن شاء الله أستاذ محمد السلام عليكم بركاته أهلا بيك أستاذ محمد ازيك يا استاذ اشرف الله يحفظك والله اني احبك في الله يا اخي أحبك الله الذي أحببتنا من أجله وارحب بضيوفك الكرام منورنا ضيوفنا إن شاء الله ممكن اقرا ان شاء الله تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمنهن خد بالك قال إني
خد بالك يا شيخ محمد تفضل وده بالاخطاء برضه اللي بنسمعها لكن ما علقناش عليها فأتمهن يبقى كده جبنا إيه ألف زودنا ألف ألف طبعا.
فأتمه مم.
فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عبد الظالمين كويس حاجة تانية برضه أقول لك عليها يا شيخ محمد تفضل يا أستاذ شريف.
آه قال آه يعني آه الخطاب بين من؟ بين الله رب العزة وسيدنا إبراهيم صح؟
نعم تمام نفصل في الخطاب يعني لا نصل آه، آه، خطاب رب العالمين أو كلام رب العالمين بكلام سيدنا إبراهيم يبقى إيه قال ومن ذريتي ونقف قال لا ينال عهد الظالمين بارك الله فيك يا شيخ حسن وفيك الله وبارك.
قال ومن ذريتي قال لا ينال عبد الظالمين بارك الله فيك عشان ندي فرصة لأكبر عدد من المتصلين للمشاركة معنا أستاذة آلاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ أشرف خيرا جزاكم إن شاء الله أنا ليه عندك طلب تفضلي رجاء ادعي للشيخ بتاعي ربنا يرزقه بالسر- بالذرية الصالحة آه، طيب ن- يعني نسأل الله العظيم أن يرزق شيخك شيخك الذرية الصالحة اللهم آمين أقرأ آه، أقرأ من أول إيش جعلنا اتفضلي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خد بالك ما قلتش الشيطان من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا خدي بالك وعهدي لا وعهد مش وعهدي وعهدنا إلى بن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا أن طهرا بيتي للطاغين خدي بالك برضو ما هي دي زيها بالظبط ليه الطا مش ليه الطا لان كده خلينا الطاء ضعيفه والطاء من اقوى الحروف وهي في هذا الموضع في اقوى حالتها في اعلى المراتب أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود بارك الله فيك يا استاذ علاء استاذ سيد من اسيوط السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك شيخ اشرف الله يحفظك شيخ سيد الله يكرمك سيد الله يكرمك ممكن اقرا تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى لا، إبراهيم شيخ- شيخ سيد.
ربه بك- شيخ نعم سيد من أول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا
ماشي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره خد بالك.
إلى عذاب أستاذ سيد.
النار أستاذ سيد اتفضل.
ما قلتش ثم أضطره كده عملنا ألف بعد الهمزة اه بقت ثم آض.
أضطره.
لا هي أصلا إيه أض أضطره اه أضطره وما قلتش أضطره مم.
نعم اتفضل خش ثم
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير بارك الله فيك أه لحد دلوقتي الاتصالات كلها ايه قوية اه مالكوش رزق معانا احنا كنا عايزين نسألكم في الاخر على الاخطاء واضح ان انتم مش هتلاقوا اخطاء ان شاء الله معانا ام منى السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ اشرف ازيك يا حاجة ام منى ربنا يكرمك الله يحفظك ربنا يكرمك ربنا يكرمك يا شيخ اشرف يعني سبب اكت- يعني كان- كنت ما بتكلمش كانت والدتي تعبانه وتوفاها الله
ربنا يرحمها رحمة يكرمك واسعة ادعي لها بالرحمه ربنا يرحمها رحمة واسعة الله يكرمك ان شاء الله من ايه كام عشان انا بتكلم من غير تلفزيون طيب اقرأي ما تشائين نعم اق- تقرأي من جزء عام آه لا من الورد طيب اقرأي من اول آه، وإذ ابتلى من الآية 124 اول الربع انشاء الكلام اول ربع الت- آه، ال- آه، اخر ربع في الجزء الاول اخر ربع في الجزء الاول ان احسنت شاء الله جزاك الله خير الله يكرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال لو وقفت على كلمات هقف على بكلمات فأتمهن مم. مش قال هن إن نعم ما تقوليش هن معايا ام منى فأتمهن فأتمهن فأتمهن مم.
قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بارك الله فيك يا ام منى معانا استاذه تسنيم من السعوديه السلام عليكم
عليكم السلام ازيك يا تسنيم الحمد لله ازيك يا شيخ الحمد لله رب العالمين
آه، آه، لو سمحت ينفع اقرا من البقره ينفع قوي طبعا انت عندك كام سنه تسع سنين بسم الله ما شاء الله سامعينا
بسم الله الرحمن الرحيم فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا واتخذوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا لا و... بص اسمعيني يا تسنيم و- وعهدنا وعاهد طب بصي- وعاهدنا خدي بالك العين مفتوحة صح نعم العين مفتوحة مم.
والهاء مكسورة
آه.
يبقى ايه وعهي قولي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن عيل أن طاهر طهرا أن طهر بيتي للطائفين للطائف
للطائفين والعاكفين والرقع السجود ممتازة يا تسنيم ربنا يحفظك ويبارك فيكي يعني سبع سنوات وبتقرأ قراءة طيبة جدا يعني بسم الله ما شاء الله أستاذ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ؟
في نعم والله والحمد لله بارك الله فيكم الله يحفظك أقرأ من أول ويس قال إبراهيم اه ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم طب نعمل حاجة بقى كده يا أستاذ محمد آه عشان ما نزعلش منك بس ماشي آه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا و مش آمنا و لأن أنا عندي هنا هآتي بواو مغنى حضرتك تأتي بواو مغنى آمنا وارزق مم.
ماشي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر طب خد بالك قال من حاجة بقى ومن يا كفر فهو- أستاذ محمد مم.
من آمن منهم بالله أي ميم تلاقيها عندك في المصحف زي ما أنت شايفها كده معلهاش إيه علامة سكون ولا أي حاجة خالص لازم بعديها غنة على طول اتفقنا؟
ماشي يبقى أقول إيه من آمن منهم بالله ماشي من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير بارك الله فيك بس خد المصير وقف عليها زي ما قلت الآخر ها أستاذ محمد قطع اتصال طيب آه أكمل تعليق وبعد كده بقى نسمع الشيخ محمود إن شاء الله طب ناخد أم أحمد بس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إزي حضرتك ازيك يا شيخ اشرف الله يحفظك أم أحمد ازاي صحتك في نعم والله والحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله اقرا باذن الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه ربه بكلمات
خدي فأتمهن بالك بس يا أم أحمد من حاجة نعم لو انقطع نفسي في الم... نفسي في المنطقة ديت ما ينفعش أقول إيه ربه بكلمات حاضر يبقى أقول إيه وإذ ابتلى تاني حاضر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بارك الله فيكم وأحمد بسم الله السلام ما شاء الله عليكم.
قراءة طيبة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا مشاهدينا الكرام آه، ما عندكوش آه، فرصة لاصطياد الأخطاء صح؟ آه طب ناخد حاجة نبيلة بقى ونقف بقى إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي أهلا بيك حضرتك حاجة يا نبيلة أستاذ؟
الله يحفظك الله يخليك ربنا يحفظك أبدأ إن شاء الله آه اتفضلي وإذ جعلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وع- والعاكفين وركع السجود والعاكفين والركع السجود بارك الله فيك حاجة نبيلة وإياك إن شاء بسم الله الله ما شاء الله المستويات كلها عالية هعلق بسرعة بس احنا كنا وقفنا لحد فين؟
عند بفضل الله آه، من مقام إبراهيم مصلى اه اه اه و- وعهدنا وعهد القلقله احنا تابعنا القلقله مش مش منضبطه قوي تيجي بالكسر من خلال الصلاه اه ما اقولش وعهدنا تتجمل القلقله بحركه ما قبلها لا الش- الشيخ السمرودي ليه كلام جميل جدا في الموضوع ده يقول وقلقله ميل الى الفتح مطلقه ولا تجعلها كالتي قبل تجملا يعني لا تجعل ال- ال- ال- ال- الحرف المقلقل يتأثر بحركة ما قبله أو يتجمل بحركة ما قبله يبقى أقول إيه وعاهد مش وعاهدي كده احنا كسرنا كسرة إيه كاملة وعاهدنا إلى مدود م- لازم تتساوى معانا في الأزمنة لو هقصر أقول وعاهدنا إلى إبراهيم لو هوسط زي ما احنا بنقرأ في البرنامج وعاهدنا إلى إبراهيم صح كده؟ تمام آه، أن طهرة عندي طاء وهاء ما قلتش طهرة ولا أقول تهرة تنفع دي؟ ولا تنفع ديت الشيخ محمود ولا تنفع دي يا شيخ عبد الرحمن صح؟ أنطى وبعدين الغنة عندي مفخمة وما أقولش أنطى أقول إيه؟ أنطهرة يبقى خلص الهمزة بر- برفق كده وليه أن طهر الهاء مشددة لازم أبين الهاء الساكنة الأول أقول إيه أن طهر طه هي طه هي آه كده و- وإلا ما, ما تبقاش القراءة بتاعتي منضبطة بالأحكام إيه التجويدية وضبط المخارج الصفر أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع برضو عندي مشددين ورا بعض لازم أقول إيه ب- بنسمع دي كتير قوي والركع السجود والركع هي والركع يبقى لابد من بيان تجديد الكاف والراء السجود ما تنفعش السجود خلاص مع قلقلة الدال قلقلة زائدة شوية عن عهدنا لأن دي في مرتبة ثانية خلاص ناخد آخر آية بقى وبعدين نسمع الشيخ محمود آه وإذ قال قلنا إذ ما ينفعش أقول إذا وإذ قال لا آه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمين وارزق أهله و- آه وارزق بقى إزاي وقعت بين راء مفخمة وقاف مفخمة وارزق ما تنفعش وارزق ما تنفعش صح ولا لا اقول ايه وارزق وارزق أه، هيئه للشفتين تخلص المساله خالص وارزق اهله الهاء ما تضحش مني خالص ما اقولش وارزق اهله اهله هي اهله اهلا مش اهلا اهلا لا يبقى انا كده كاني ابدلتها بهمزه هعدي بقى اخد بقى تعليق على كلمه واحده في الايه ديت هي دي اللي فيها مشكله كلها الطاء.
اللي هي ايوه ثم الطا ما تنفعش الضا ما تنفعش يبقى انا اما في المره الاولى ابدلت ضاد بطاء في المره الثانيه ابدلت الطاء بضاد وده مشهور جدا اسمعوا الخطأين كده في الوصل ثم اضطره الخطأ الثاني ثم اضطره ايه السبب الاول استسهلت مخرج الطاء فبدات بالطاء من الضاد في الخطأ الثاني لساني لزق في مخرج الضاد بعنف فجيت افك لساني ما عرفش اروح للطاء فطلعت الضاد دخلت الضاد وطلعت الضاد فبقى عندي ايه ضادين ايوه ناخد بالنا منكم طب اجيبها ازاي لابد من تسكين الضاد هل الضاد تقبل ادغام في الطاء هي لا تدغم لكنها تقبل بسبب ايه ساكن ومتحرك صفاتهم قريبه مفيش فرق بينهم غير صفه واحده بس انا الضاد فيها الصوت بيجري والطاء مقطوعه الصوت ما فيهاش صوت خالص هو ده الفرق اللي بينهم الاستطالة ده, ده مخرج والقلقلة دي بسبب انقطاع الصوت لكن عايز اقول ايه مهم قوي بيان صوت الضاد والضاد دي لينا فيها كلام كتير قوي ان شاء الله في احكام التجويد يبقى اقول ايه ثم اضطره اضطره اضطر انا بعيدها كتير عشان ناخد بالنا فرق بين صوت الضاد والطاء اضطى اضطى مش اضطى ما تنفعش طب لو طلع يا شيخنا همس في الطاء ممكن يطلع همس في الطاء الهمس في الطاء معناها إبدال الطاء بتاء يعني قلت ثم أبصره كده يبقى أنا عملت إيه أبدلت الضاد الطاء بتاء مفخمة شوية نسمع بقى الشيخ محمود لورد اليوم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطهر الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير بارك الله فيك شيخ محمود بس أنت مكشر ليه؟
معلش أول مرة لا أنا عايزك تقرأ القرآن وأنت مبتسم الله يخليك.
يعني تسعد وأنت تقرأ القرآن لكن أنت عارف إن أنت واخد الموضوع جد وقلقان شوية لكن قراءتك طيبة بسم الله ما شاء الله وفي يعني آه، في إحساس في الصوت كده جميل ربنا يحفظك إن شاء الله آه، ناخد اتصال معانا الحاجة عائشة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا سيدنا في نعم والله يا حاجة عائشة ربنا يحفظكم اقرأ ان شاء الله تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتماهن لا خدي بالك جبنا ألف فأتمه على طول فأتمهن لا النون بقى نقف عليها شوية فأتمهن لا جبنا ألف ده اسمعي مني كده حاجة عايشة نعم اسمعي مني كده فأتمهن فأتمهن جميل قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بارك الله فيك يا حاجة عائشة ربنا يبارك.
ربنا يحفظك بصراحة ما لكوش رزق النهاردة خالص أستاذة دعاء السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دعاء ازيك يا شيخ أشرف عاملة ايه الحمد لله كويسة ولا كويسة كويسة طيب هتسمعينا ايه حبك في الله وانا كمان بحبك في الله حبك تشم الإجازة يا رب عليه الصلاة والسلام ه- هرى هرى صفحة أربعة من سورة البقرة اشمعنى صفحة أربعة يعني طب اقرأي
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنو- بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم بكم عمي طب وليها معايا كده بس يا دعاء اسمع كده صم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون
بارك الله فيك يا دعاء آه، دعاء آه، عندها خمس سنوات تقريبا يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك يا دعاء معنا اتصال معنا اتصال طيب ناخد شيخ عبد الرحمن يا شيخ عبد الرحمن اتفضل يا شيخ عبد الرحمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبئس المصير بارك الله فيك يا عبد الرحمن برضه قلقان انتوا قراءتكم طيبه لكن برضه جد يا اخي ابتسم ابتسموا آه والله دي, دي دي حقيقه يعني انا لازم وانا بقرا القران ابتسم لو كشرت كده
طبعا استمتاعي آه. طيب معانا استاذه حنان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عطلنا حضرتك على الهاتف معلش معذره نعم. بارك الله فيكم وجعل القرآن نورا لكم في الدنيا والآخرة امين يا رب العالمين وإياكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بارك الله فيك يا استاذه حنان بارك الله فيك على اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام
آيات
ازيك يا شيخ أيمن؟
شفت عرفت صوتك ازاي الحمد لله كويس في نعم والله صلى على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ممكن محمد يقرأ بلدية بس هو هيقرأ المثل بس هو آه، صوته صوته صغير صوته واطي شوية لا مفيش مشكلة مش انت بتعلميه اه طيب انا سعيد بيكي وانت معلمه القرآن كده جميلة يا ايات ماشي ممكن هو يقرأ بعد آه، ممكن انا اقرأ بعدين هو طب مفيش مشاكل ماشي. أعوذ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بال- في الأيام الأيام الخالية في الأيام الخالية الأيام الخالية بارك الله فيك يا تدينا بقى محمد ممكن محمد يقرأ؟
اه طبعا
عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد أقرأ اقرأ يا شيخ محمد تلميذ آيات. اقرأ
طب طب طب
قول تبت يدا ابي لهب تب لا انا سامع ها
ذهب
كسب ماشي
ذهب وامرأته حطب
في جيدها مثب بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك يا محمد ربنا يحفظك ويحفظ من علمك القرآن معنا أستاذ أيوب من فلسطين السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله, الله يعطيك وبركاته العافيه يا شيخ أهلا بك وبأهل فل... إخوانا فلسطين جميعا الله يسعدك يا رب ويبارك فيك ويحفظك آه، ويحفظكم إن شاء الله الله يسعدك ممكن اشارك يا شيخ تفضل يا أخي إن شاء الله بس من بعد اذنك طبعا بدي اشارك يعني مش في الورد طيب اقرأ آه، من آه، أي مكان الله يسعدك شيخ ويبارك فيك بدي اقرا من اول سوره يوسف ممكن تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ولكن أكثر الناس لا يعقلون إذ قال يوسف طب احنا لأبيه لسه كنا بنتكلم النهارده شيخ أيوب على قلقلة الذال إذ قال لا نقول إيه إذ قال يوسف
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بارك الله فيك شيخ أسعدك أيوب الله يا شيخ الله يا شيخ، يحفظك ب- ب- الله يسعدك يا رب بس بعد إذنك إلي تعليق إذا سمحت لي طبعا تفضل أسعدك الله الله يبارك فيك شيخ أنت حكيت طبعا سامحني على التعليق يعني إذا كان لا تفضل يا أخي إن شاء الله اسعدك الله شيخ انت حكيت انه يكون لازم الانسان لما يقرا القران يكون مبتسم صحيح لا لا لا لا لا انا انا اقصد ال- انا اقصد ان انا افرفش بس ضيوفنا يعني انهم يضحكوا صحيح لانه يا شيخ انا لاحظت انه كثير من الشيوخ خصوصا شريم والسديس في في في المسجد الحرام ي- ي- بعض المرات يبكون حتى في قراءه القران لا يا اخي انا انا ما قصدت الا ان انا يعني انا بقرا القران فانا ابقى سعيد وانا بقرا القران لكن ضيوفنا اصلا يعني خايفين من الكاميرا وقلقانين شويه مع ان مستواهم طيب ربنا يحفظهم لكن حبيت بس افكهم شويه يعني بارك الله فيك يا شيخ ايوب حاج عطيات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أشرف الله يحفظك حاج عطيات الله يخليك ربنا يبارك لكم يا رب الله يكرمك حاج عطيات آه، أقرأ من أول وإيه- وإذا ابتلى ان شاء الله من أول طبعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات جميل قوي حاجة عطيات بس عايزين بقى نحرك الباب ن... الباء نهز الباء شويه حاضر في القلقلة حاضر وإذ بات وإذا بات وإذ ابتلى وإذ ابتلى آه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بكلمات فأتمهن بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن وقال خدي بالك.
و- نعم قال ما تنفعش حاضر مم.
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي لل- عهد الظالمين بارك الله فيكي حاجة عطيات معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ بسام نعم ممكن شارك اتفضل شيخ بسام شيخ بسام من فلسطين نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي طب بص يا شيخ بسام نعم الراء عندي مشددة بالكسر قال ومن ذريتي هاتها كلها بابتسامة بسيطة كده نعم
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بارك الله فيك يا شيخ بسام وصل الله العظيم أن يثبتكم على الحق معنا أم مصطفى من أكتوبر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا الله سيدي يحفظك الله يحفظك أم مصطفى اقرا من فين آه، اقرأي من وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود بارك الله فيكي ممكن بنت تقرأ بارك الله فيكي يا أم مصطفى طب ممكن بنت تقرأ اه طيب نسعى بيها إن شاء الله اتفضل
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه ممكن أقرأ سورة الأعلى اقرأي اسمك إيه ياسمين ماشي ياسمين تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما خدي يخفى بالك اللام هنا لام قمرية مظهرة يع... إنه يعلم الج... يعلم الجل يعلم الجهر وما أخفى وما يخفى بارك الله فيكي يا ياسمين انت ممتازة واضح ان انت بتعلمي قرآن على ايد حد متخصص لانك بتحاولي تخلصي الحروف واحكامك كويسة ربنا يحفظك معانا الأستاذة سما السلام عليكم حبيب قد تذل تذل عند الهواء السلام عليكم السلام عليكم اقرأ الفاتحة
السلام عليكم نعم الحمد لله اسمك ايه هواء روان طب اقرأي يا روان ماشي بسم الله الرحمن الرحيم قول أحد الله الصمد لم يلد ولم
ها؟
لم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا خد اتفضل سم طيب اديني سما السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أقرأ الشمس ايوه يا سما
آه، بسم الله يا سما نعم هي روان عندها كام سنة ثلاث سنين ثلاث سنين بسم الله ما شاء الله طيب اقرأي يا سما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل وما يغشاها وال- والسماء والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والس- والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بارك الله فيك يا سما بارك الله فيك أنت وروان بسم الله ما شاء الله حتى الأطفال أنتوا بتحضروا الأخطاء ولا مش بس ما شاء الله يعني مش لاقيين خير أخطاء كتير ما شاء الله الله اكبر يعني معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام أيوة مين معايا أم محمد اتفضلي يا أم محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه ربه لا لا لا لا ده احنا حذرنا من ده وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وإذ ابتلى ربه أنا هتلخبط أنا كمان وإذ بص حضرتك التشكيل هنا خطر في المنطقة دي قوي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك, جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بارك الله فيك يا أم محمد بارك الله فيك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنا اتصال طيب آه، عقبال ما يجي اتصال انا عايز اقول بقى على وقف هنا مهم جدا اقول على وقف مهم جدا آه، وإذ, قا... وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا في الآية الأخيرة اللي هي آية 126 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر الكلام ده كله لمين؟ سيدنا إبراهيم لو وصلتها قال ومن كفر هيعدنا الكلام عشان يبقى الكلام عائد على سيدنا إبراهيم الكلام عائد على رب العالمين لأن الوحيد الذي يعذب الناس هو الله صح؟ يبقى إيه؟ قال ومن كفر فأ... يعني من كفر بعد هذا فأمتعه متاعا متاعا قليلا متاع متاع قليلا.
فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يبقى الوقف هنا وقف مهم نقول أنه من قبيل الكافي على الأقل يبقى الوقف هنا لو وصلنا هيتو- يتوهم أن قال ومن قال ومن كفر من كلام سيدنا إيه إبراهيم.
إبراهيم قولوا لي بقى على الأخطاء اللي سمعتوها أنا عشان احنا في وصلنا إلى المحطة الأخيرة في الحلقين في خطأ الأخ لما قرأ سورة يوسف ما- م- من غير ما نقول حد من المشاهدين عشان ما حدش يزعل بس آه، يعني لما قرأ سورة آه، يوسف قول الخطأ آه، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهي وإن كنت من قبله لمن الغافلين تمام لا احنا بنتكلم عن أخطاء بقى التشكيل وأخطاء ال- التشكيل؟
القراءة نفسها اه يعني في أختي قا- قرأت آه، وإذ ابتلى إبراهيم إبراهيم إبراهيم آه، آه إبراهيم.
آه مع ترقيق الراء آه.
والراء مفخمة مم.
مم.
قرأته كده طيب ايه تاني من الاخطاء طب الاخطاء بنسمعها مره مش لازم الاخطاء اللي سمعناها النهارده ايه
ممكن آه، شو- آه، قال ممكن آه، اللام هنا بدل ما يقول آه، قال على واحد قال ممكن اه يثنيها لو لو لو ايوه يثنيها آه.
فيخليها آه.
ايه قال مم.
تمام بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ محمود شيخ عبد الرحمن هو في الخطأ بس اللي عايزين نركز عليه اللي هو ذريتي ال- كتير قرأوا ذر الراء فخموها فخم الراء الراء تكون مرققة آه، ال- آه، في أن طهر بيتي للطائفين الطاء برضو نعم.
تفخم نعم مش آه، للطائفين آه، ما آه.
تنفعش ده نعم خطأ يعني يعني سمعت.
تفخيم وترقيق اه لكن الشيخ محمود لما لما سمعت الخطا في التلاوه كان المفروض تنبه عليه انا قلت حضرتك آه، لا انا ربما يعني اكون منشغل ب- ب- ب- بضبط القراءه اكثر من انشغالي بالحفظ فيعني هذا يؤخذ عليك لكن بارك الله فيك ربنا يحفظك ان شاء الله آه، في نهايه الحلقه بشكر ضيفي في الاستوديو الشيخ محمود الجندي جزاك الله الله خيرا يبارك فيك شكراً.
والشيخ عبد الرحمن الدهمه ربنا يعزك جزاك الله خيرا يبارك.
يا شيخ محمود انت منين اصلا انا من آه، القليوبيه من شورى الخيمه قليوبيه والشيخ عبد الرحمن من اسكندريه طيب يعني الشيخ عبد الرحمن جاي من بعيد شويه بارك الله فيكم الله يبارك فيك آه، كما أشكر جميع القائمين على قناة الرحمة جزاهم الله عنا خير الجزاء وخصوصا مدير فريق العمل في برنامج اقرا وارتقي وعلى رأسهم المخرج أحمد الشريف وفريق العمل معه جزاهم الله عنا خير الجزاء كما أشكر كل من اتصل علينا من مصر ومن خارج مصر الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين ألتقي بكم بإذن الله تعالى على خير حال حول مائدة القرآن يوم الأربعاء القادم قبل هذا الموعد بساعة انتظرونا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأ وارتقي بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض الروح الروحاني اقرأ وارتقي بالقرآن اقرأ وتمسك بالرحمة فالرحمة بستان الحكمة أنصت للشيخ وتابعه وتمتع في أرقى نعمة اقرأ وتأن مع المهرة فهناك ملائكة بررة الماهر يحيا بينهم برحاب الجنة والسفرة برحاب الجنة والسفرة